بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة أه وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل سيكون حول اعتقاد الشيعة في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين يعني سنقف في هذه الليلة على موقف الشيعة من كتبهم فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل على سبيل المثال فاعتقاد الشيعة في كتاب الله عز وجل سنقسمه إلى نقاط ثلاثة النقطة الأولى قولهم بتحريف القرآن والنقطة الثانية دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن وانحرافهم في تفسير كتاب الله عز وجل يبقى أول ما يتعلق بموقف الشيعة من كتاب الله عز وجل قولهم بتحريف القرآن هذه أول عقائد الشيعة في كتاب الله عز وجل ومعلوم بادئ ذي بدء أن الأمة قد أجمعت على أن كتاب الله محفوظ لا تمسه يد التحريف أبدا لأن الله عز وجل قد أخذ وتوعد وتعهد جل وعلا بحفظه فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا الوعد منه سبحانه لا يخلف أبدا ولا يستطيع أحد قط على وجه الأرض أن يمس القرآن بتحريف أبدا مهما صنع ومنذ سنوات قلائل بان غزو الأمريكان للعراق ظهر ما سمي بالفرقان وهو كتاب ينسب ويزعم واضعوه أن هذا قرآن كريم وأنه شيء من القرآن اللي كان مستخبي وجاءوا فيه بكلام يضحك الثكالى ولم يصعب على أطفال الكتاتيب كشفه لأن القرآن حالة خاصة بخلاف التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل يعرفها علماؤها فقط لكن القرآن ميسر للذكر يحفظه الأطفال الذين لا يعقلون ولا يفهمون أصلا ترى الطفل ابن ثلاث سنوات وأربع سنوات ويقرأ القرآن بطلاقة وهو لا يفهم منه شيئا لكنه يحفظ حروفه يحفظ حروفه فعندنا ملايين الحفاظ لكتاب الله عز وجل في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين وبالتالي أي حد يحاول هو يدس في القرآن شيئا ستجيبه سيجيبه هؤلاء الأطفال قبل الكبار وقد يسر الله تعالى كتابه للحفظ وحفظه فلا يمكن أبدا بعد هذا الوعد الإلهي المبرم أن تطاله يد التحريف أبدا أبدا ما حصلش ولا هيحصل أبدا لا سيما وأن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو آخر الرسل والأنبياء فلازم أن تكون تلك المعجزة معجزة شاملة مستمرة لا تنقضي عجائبها إلى يوم الدين وكتاب الله عز وجل هو أساس هذا الدين ومعجزته الكبرى ولهذا يحاول أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من قوة أن يزحزحوا ثقة المسلمين في هذا الكتاب وعجزوا تمام العجز لم يستطيعوا أن يحركوه من موضعه ولا شعيرة وكل محاولتهم بتحريفه والطعن فيه باءت بالفشل ولم تصل إلى شيء إلى أن نبتت فرقة الروافض هؤلاء الضلال فقالوا بما لم يستطع أعداء الملة أن يفوه به فزعموا في كتبهم كما سنتلو عليكم الآن أسماءها وأحوال مؤلفيها وأقدارهم عند الشيعة نقلوا في هذه الكتب تلك المقالة الشائهة بأن كتاب الله محرف وأنه قد طالته يد التحريف ومن الذي حرفه؟ حرفه الصحابة يبقى كده ضرب عصفورين بحجر أسقطوا الصحابة وأسقطوا القرآن معا أسقطوا الصحابة وأسقطوا القرآن وهيهات لهم ذلك وهذا لا يمكن أن يكون أبدا إن شاء الله عز وجل هذه الفرية التي روج لها الروافض أو مجوس الروافض من باب أولى لأنه لا يمكن أبدا لمسلم ينتسب لهذه الملة أن يقول هذا الكلام بعدما سمع كلام الله عز وجل وأنه تكفل بحفظه فلا يسوغ لمؤمن أبدا أن يقول إن الله تعالى مع تكفله بحفظه قد حرفناه فإن هذا ينسب إلى الله سبحانه نقصا إذ ينسب إليه العجز عن الإيفاء بوعده وهذا لا يقول به إلا كافر أصلا مكذب خبر الله سبحانه كافر مرتد فالعجب أن تقوى قلوب هؤلاء القوم على النطق بهذا بل تكراره في كتب كثيرة كما سترون وكانت هذه الفرية وأشبهها مما كشف هذا القناع المزيف الذي وضعه أخباث الروافض على وجوههم تحت مسمى التقية وغيرها حتى يخبئوا عن المسلمين حقيقتهم المرة فمثل هذه الفرة ومثل هذا الكلام عندما يطلع عليه في كتبهم ويقول به علماؤهم المعتبرون يعني يجعل الصورة واضحة تماما وتقوم هذه الفرية ما هو كل حاجة عندهم داخله في بعضها قرآن محرف طب ما فين فين القرآن الأصلي آه القرآن الأصلي ده عند علي بن أبي طالب بس يعني هو في كله بقى في بعضه بيمدح عليا وقال يعطيه منقبة مش عند حد ان هو الوحيد اللي في العالم اللي عنده القرآن الحقيقي الأصلي الكامل اللي فيه حوالي 16 ألف آية تقريبا واخد بالك وفي نفس الوقت ينسب الايه الصحابة للتحريف وفي نفس الوقت يهدم القرآن يعني ما فيش أكتر من كده كيد ممكن يكاد به الإسلام والمسلمون فتقوم هذه الفرية على القول بأن القرآن ناقص محرف وأن القرآن الكامل عند علي رضي الله عنه ثم أورثه الأئمة من بعده الأئمة الخاصين بالإيه بالشيعة اللي هم الأئمة الاثنى عشر يعني وطبعا طب لما خلصوا الأئمة ال11 وال12 ده ما ظهرش أصلا الإمام الثاني عشر عند الشيعة ده راجل لم يخلق بعد أو هم نفسهم ما شافوهوش لغايه دلوقتي المهدي المنتظر اللي دخل السرداب ولسه ما طلعش فيقول لك ما القرآن بقى معاه النسخة بقى الحقيقية للقرآن مع المهدي المنتظر يعني بقى قابلني ما هو نفسه مش موجود هذا المهدي سراب حديث خرافات يا أم عمري والمهدي معاه القرآن الحقيقي يبقى بقابلني بقى خالص ما فيش خالص يعني وهذه إحالة على جهالة هذه إحالة على جهالة كالذي يقول لآخر قابلني في المشمش مشمش إيه ولا يعرف فهم يعني بقابلني يعني بقابلني كده وخلاص من أي مكان وهذه المقالة التي يزعمونها لعلي رضي الله عنه هي في واقع الأمر بعد بعد كونها طعن في كتاب الله عز وجل طعن في علي ليه؟ لأن القرآن الحقيقي الكامل المزعوم ده الأسطورة لو أنه كان عند علي كما يزعم هؤلاء الكذب الفجرة طيب علي كان مخبي ليه؟ لماذا لم يخرجه علي؟ يقول لك كان خايف خايف من مين؟ طب ما هو علي بقى وبقى أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فما الذي منعه يومئذ وهو صاحب السلطة وصاحب الزعامة وهو أمير المؤمنين أن يخرج هذا القرآن الحقيقي ويقول للناس كفاكم بقى تزييفا ولعبا بنا ها هاكم القرآن الحقيقي الكامل وكان أشهر ساعتها في الأمة ليه خباه ما طلعوش ليه فده طعن في علي لأن عليا عندئذ لو صحت فرياهم وافتراءتهم يكون خائن مثل مثل من كان قبله كان معاه القرآن الحقيقي وما رضيش يطلعه وكان مخبيه برضه مخبيه ليه ما هيطلعوه امتى فطبعا هذا طعن في علي مع كونه طعن في في القرآن أيضا العجيب أنك تجد منهم من لم يعني يستحي فيرد على هذا الإيراد الاستشكال دوت ان هو لو القرآن فعلا عند علي وعلي مع النسخة الكاملة وعلي بقى أمير المؤمنين ما طلعوش ليه قال لك آه ما هو ما طلعوش لأنه لما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا المحرف اللي معانا دوت يعني لما فيه من إظهار الشنعة على من سبق يا سلام هذا نعمة الله الجزائري هذا يعد من أكابر علمائهم المتأخرين والراجل ده لسه اللي معنا قصة كبيرة أوي هنقولها بعدين ده اللي كان بيقول الرب الذي خليفة نبيه علي أبو بكر الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا إنما ربنا من خليفة نبيه علي ده ده إيه بقى فرق الأرباب كمان يعني ما فيش اتفاق حتى على الرب ولا على النبي خالص ده رب تاني ونبي تاني غير بتاعتنا خالص هو اللي بيقول كده فهذا الرجل أحد كبرائهم يقول عنه الخوانساري كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين وقال فيه الخمي كان عالما محققا مدققا جليل القدر طب يا محقق يا مدقق يا ثقيل الوزن انت بيقول لك ان علي كان معاه القرآن الحقيقي ومرضاش يطلعه وخلى الناس في الضلال اللي احنا فيه الآن دوت يعني على زعمهم عشان هو لو كان طلعه ساعتها كان أظهر الشنعة على من سبقه يعني لما تفهمونا بقى الله يخليكم هو علي كان مع اللي سبقوا ولا كان ضدهم هو علي كان موافق على أبو بكر وعمر في زعمكم أنتم يعني ما هم أصلا أنتم أيها الشيعة الروافض تزعمون أن أبا بكر وعمر كان كافرين وعثمان كان كافر وإن علي ده أول المسلمين طب يعني فرصة وجات له الكفار ماتوا واللي كانوا منعينه من إظهار الحق ماتوا يفعلوا كفعلهم يقول لك لا أصل خايف يفضحهم طب ما أنتم مكفرينهم أصلا ده أنتم أصلا مكفرينهم من بابه يعني جت على دي أها جنون والجنون شعب وضروب كلام مش راكب كله على بعضه أوله ينقض آخره ووسطه لا يتفق مع أوله ولا مع آخره هزي كهذه المجانين تحس انهم شاربين حاجة ازاي ان هو اصلا علي كان بيكفر الناس دي والناس دي كانوا كفار عندكم اصلا بالاجماع عندكم دول كفار ولا يتم ايمان ايمان شيعي حتى اعتقد كفر ابي بكر وعمر الكفار دول مش المفروض يتفضحوا لا يتفضحوا طبعا لا علي على علي ما رضاش يعمل كده عشان ما يفضحهمش عجب هكذا يعتذرون وهذا طبعا عذر أقبح من ذنب لأنه حتى لو سلمنا إن سيدنا علي على زعمهم الفاسد هذا ما حبش يفضحهم يعني كان بجاملهم بجامل الكفار على مذهبهم يعني أه طب وأي طعن في مؤمن أكثر من هذا هو ينفع واحد تقي يجامل في دينه الكفار فيخبئ الحق فيخبئ كتاب الله الحق و و ويستمرئ التحريف مراضة للكفار ده يبقى راجل كويس ده يبقى راجل كده يعني تقي وقيم على أمر الدين وإمام أبدا طبعا ده بالعكس ده يبقى خائن زيه زيهم بالظبط لكن كما قلت طبعا ده كلام كله كلام أباليس فذلك كلام أوله يخالف آخره متناقضات لا تخرج إلا من عقل يهرف بما لا يعرف بهلوس ولا يقبلها إلا مجنون رسمي نعم هذه فحوى الخرافة اللي هم سننقل الآن كلامهم وكتبهم التي أقرتها والتي يلزم منها كما قلنا أن عليا خائن ده صح أن القرآن محرف وأن علي كان معاه نسخة حقيقية ما طلعهاش مع أنه كان أمير المؤمنين ما كانش في حد قده ساعتها كان هو أمير المؤمنين رئيس الأمة وما رضاش يطلعها وهي عنده وهي حق ولم ولم يخرجها للناس ولم ولا ولم يمنع هذا القرآن المحرف من بين أيديهم مجاملة للكفار ممن كانوا قبله على زعمهم فهو خائن ليس أكثر من هذا ولا أقل حاشا أبا الحسنين أن يكون كذلك ولعنة الله على الروافض فإنهم أخبث الناس وأشدهم ضررا بعلي قبل غيره رضي الله عنه وقد أساءوا لعلي ولآل البيت أكثر من إساءتهم لأعدائهم وإن أحدا لو اجتهد أن يسيء لعلي رضي الله عنه لما استطاع أن يأتي بعشر ما فعله هؤلاء الأخباس الطغام أي حد لو حاول هو يعني يسيء لعلي رضي الله عنه ويشوه صورته مش هيعمل حاجة أكثر من عمل الشيعة بزعمهم أنهم يمدحونه ويرفعون قدره وهم إما فاسد مفسد مضل وإما مغرر به ولله الأمر من قبل ومن بعد لما بنتكلم في هذه القضية بيجينا ناس كتير يقول لك الكلام ده مش حقيقي مفيش حاجة اسمها كده فين ده احنا ماشيين هم في الآن في إيران كل سنة يبعثوا الإذاعة المصرية والأوقاف المصرية والقرآن الكريم يبعث لهم القراء بتعوت ويقروا القرآن في وسط قم والجماعة يقعدوا يقولوا اللهم صل على محمد ولو ما فاهمين حاجة باين واخد بالك وهو مش بيقروا حاجة تانية يعني وبنسمع العيال بتوع الشيعة بيقروا قرآن من بتاعنا برضه هو الله امال ايه يا عم الكلام بتاعكم دوت تقول لي بحرف قرآن محرف محرف ايه طب ما هو ما هو بس بيجيبوا قراءنا الشيخ عبد الباسط يا ما راح ايران والشيخ الحوصري والشيخ مش عارف كل المشايخ بتروح هناك تزور في رمضان يعني يروحوا يقروا وييجوا والى الان واخد بالك والجماعه يعني بيحبوا القران وبيسمعوا القران والكلام الجميل ده كله طب والله خلاص حلوا لنا بقى هذه المعضله انا الان ساذكر كتب الشيعه المعتمده عندهم لما يجي النهارده واحد واحد بيناظرني كسني ويقول لي عندك في كتاب البخاري وهو أصح كتاب عندك وكتاب مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي ومسند أحمد بن حنبل ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى وكتاب المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنة للمروزي وجيب لي 200-300 كتاب من كتب اللي هي معتمدة وينقل لي منها 2000 موضع واضحين جدا مش كلام مثلا مبهم ولا كلام يحتمل لا ده كده وش وش يعني في قضية معينة أنا أرد أقول له إيه حاجة من اتنين إما أن أكذب هذا القائل وأقول له هذه الكتب ما فيهاش الكلام ده خالص وأجيب له النسخ الأصلية اللي عندي اللي أنا بعتبر إن هي نسخ محررة اللي أنا شغال بيها وأقول له النسخة دي البخاري هي السلطانية أحسن نسخة لي الآن موجودة يعني ما فيهاش الكلام ده خالص ده كلام محرف وادي موسى مثلا الترمذي نسخة فلان دي أحسن نسخة ما فيش فيها الكلام ده خالص فده انتوا كدابين انتوا بتفتروا علينا او اقول له الكلام ده موجود عندنا في كتبنا مدسوس عليها مدسوس عليها يبقى انا كيف اثق بكتبكم تلك كتبكم كلها اذا مزوره والا فرقونا بقى بين المدسوس والمش مدسوس ما يعرفوش زي زي ما قلنا كده قبل كده بتاع الدكان اللي عنده فيه الحاجات السليمه والحاجات اللي هي الايه المزوره لو ما كانش يفصلهم عن بعض يبقى راجل نصاب وما ينفعش حد يشتري منه ان انا اروح اروح انا حد هيقول الراجل دوت عنده حاجات اصلي وحاجات مضروبه بس كلها في بعضيها فانت بقى وحظك تاخد حاجه تطلع اصلي تدفع تدفع ثمن المضروب فيها او العكس ما اضمنش ما اروحش اجيب منه حاجه خالص يسقط الثقه بكل الدكان اللي فيه لكن واحد حط السليم على ناحيه والبايظ على ناحيه يقول لك ده البايظ ده المضروب بنص جنيه وده السليم ب 1000 جنيه ده راجل مظبوط راجل فاهم بيعمل ايه ده اللي عندنا احنا فكتب الشيعه ممتلئه بهذا أول ما سننقله من ذلك أول كتاب للشيعة سجل فيه هذا الافتراء القول بتحريف القرآن هو كتاب سليم بن قيس وده يعتبر من أول كتب الشيعة على الإطلاق يعني يعتبر الشيعة يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة هو كتاب صغير الحجم طبع منذ وقت طويل يعني وهذا الكتاب أثنى عليه علماء الشيعة القدماء والمعاصرون كلمة إجماع كتاب سليم بن قيس كلمة إجماع عند الشيعة زي البخاري كده عندنا ولا حاجة يعني مفيش حد يقول فيه بهم ولا كلمة تمام فهذا الكتاب سليم بن قيس هذا أو سليم بن قيس هو أول كتاب ذكر ذكر فيه تحريف القرآن الكريم القول بتحريف كتاب الله عز وجل وبدأت تسري هذه الفرية من هذا الكتاب إلى أمهات كتب الشيعة حتى أن الحسين النوري الطبرسي وحسين النوري الطبرسي دوت هو رجل توفي قريبا منذ قرابة مئة عام يعني وهو عندهم إمام الأئمة الحديث والفقه والرجال في العصور المتأخرة ومن أعاظم علماء الشيعة في هذا القرن بيسموه كده الراجل ده ألف كتاب كتابه مشهور جدا ومطبوع موجود يعني عندنا نسخ منه اسمه فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب ده بقول ده آخر كلام فصل الخطاب يعني آخر كلام بقى كلام النهائي الخلاصة ده كلام مين ده بيسمونه أع- أحد أعاظم علماء الشيعة في هذا القرن وإمام وأئمة الحديث والفقه ده أحد المجتهدين الكبار أو عندهم المجرم ده عامل كتاب كتاب في مجلد ضخم مطبوع في إيران وعليه خاتم إيران الرسمي عليه ختم الجمهورية بتاعهم يعني يعني كتاب معتمد في البلد مش مطبوع مثلا تحت السلم أو مثلا واقف طابعينه مثلا في إسرائيل لا مطبوع في إيران وعليه خاتم الجمهورية الإيرانية الرسمي كأنه مطبوع في مطبعة رسمية يعني وكلام معتمد عندهم لأنه لأحد أكابر علمائهم ولم يتبرأ منه أحد إلى الآن يبقى ده يطلع إيه بقى يبقى الكتاب ده ما أي كلام يعني بيهزروا والكتاب شوف اسمه بيقول إيه بيقول فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب رب أرباب إيه بقى وبتاع إيه ولما يبقى رب أرباب ويتعهد بشيء ولا يفي به يبقى رب أرباب ما أنت كده أنت تطعن في الله عز وجل بهذا الكلام كيف يكون رب الأرباب وهو لا يستطيع أن يحفظ كتابا تكفل بحفظه لكن كما قلت الجنون والكفر لا آخر له مفيش له حدود يعني ولا أي حاجة فالراجل دوت جمع مجموعة كبيرة جدا من أخبارهم تطعن في كتاب الله عز وجل جمعها كما يقول هو نفسه بيقول اهو جمعت هذا الكلام من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب وقال في مكان آخر واعلم أن تلك النقول تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية يعني مش مش مش جايه من كتب تحت السلم دي كتب دي كلها كتب أصول كما سنرى الآن فهذه الكتب التي ذكرت هذه الفرية الملحدة هي عمدة المذهب الشيعي لو احنا أسقطنا هذه الكتب فقد سقط المذهب الشيعي تماما ما عندهمش كتب تاني هو دوت واحنا بين أن نسقط هذه الكتب أو نسقط كتاب الله عز وجل أو نسقطهم يعني اختار واحد من ثلاثة إما أن نقول هذا الكلام صحيح في هذه الكتب المعتبرة وعليه فالقرآن محرف أو نقول هذه كتب كتبها ملاحدة وهؤلاء مجرمون زنادقة من يعتقد أن القرآن محرف فهذا زنديق كافر فيسقط ويسقط من من يؤيده فيسقطونهم بذلك أو نقول لا الجماعة مش قالوا كده ولا كتبهم فيها كده ودسها عليهم المزورون فتسقط هذه الكتب كلها فليختاروا من هذه الثلاث إما يقولوا قرآن محرف أو يقولوا علماؤنا زنادقة مجرمون هم هذا كلام مش عاجبهم الشيعة النهاردة يقولوا كده يعملوا بيان ايه اللي عامل النهارده يقول لك احنا مش بنقول كده خالص طب قول لنا ما قولك في هذه الكتب ما دي كتبكم دي مش كتبنا احنا يعني اما تقول لي هذه كتب مز- م- م- م- مدلسه علينا وما مدسوس فيها ما دام مدسوس فيها بتسقط كلها عندك نسخه ما فيهاش الكلام دوت لا ما عنديش يعني هذه النسخه هي اللي فيها الكلام ده وفيها غيره اه طب ديت انا اعرف بقى ثانيه صحيحه يعني اشمعنى اقبل منك هذا الباب وارفض هذا ما الكتاب الان دخله التزوير يسقط كله ما انا ازاي أ- ازاي ازاي اثق في جزء منه بعد ذلك ما ما يضمنني إذا جئتك بحديث آخر يخالف هواك قلت لي برضه هذا مدسوس عليه ده أنا ما قلتوش الله طب عندك نسخة أصلية ما فيهاش الكلام ده لا ما فيش هي دي اللي فيها تزوير يبقى إذا يوقف العمل بهذا الكتاب كله حتى تأتي نسخة منه صحيحة لا ده ما بقابلني بقى ما ما فيش أصلا أو يسقط العلماء اللي كتبوا هذا الكلام هؤلاء زنادقة وهم لا يستطيعون أن يقولوا هذا ولا ذاك هو بس يقول لك احنا مش بنقول كده وخلاص طب والحاجات دي ما ما ما, ما في رد فمن هذه الكتب التي نقل منها النور الطبرسي في كتابه المجرم فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب نقل فيه القول بتحريف القرآن من أصح كتاب عند الشيعة هو كتاب الكافي للكليني ثقة الدين الكليني وكتاب الكافي عند الشيعة مثل صحيح البخاري عند السنة شوف احنا بقى كيف نحتفل بالبخاري ونعتقد أنه أصح كتاب بعد كتاب الله ولو أن رجلا حلف بالطلاق من امرأته أن كل ما في البخاري صحيح قاله رسول الله فامرأته على ذمته لا يحنث كلام كلام نهائي فلو جالي واحد نقل من هذا الكتاب البخاري كلام زي كده أنا مطالب كما قلت إما أن أنا أقول هذا الكلام مش في البخاري وأثبت ذلك أو أقول لا الكلام ده غلط البخاري لو قال كده يبقى راجل مجنون وأنا أسقط الثقة في البخاري خاصة لما يقول كلام يخالف أصول الاعتقاد لما يقول لما يقول القرآن محرف بخاري إيه بقى ساعتها ما عادش فيه بخاري بقى ولا بتاع فما في مش مش قدامي سكة غير دي فالآن كتاب صحيح الكتاب الكافي اللي هو صحيح البخاري عند الشيعة الذي ألفه محمد بن يعقوب الكليني المعروف بثقة ثقة الإسلام وثقة الدين روى الكليني من هذه الأساطير الشيء الكثير في كتاب الكافي الكافي من المليان أخبار وآثار تؤيد وتقول إن القرآن الكريم محرف وسنذكر بعضها عندما نذكر النصوص والراجل دوت التزم الصحة في كتابه قال أنا لا أذكر فيه إلا صحيحا ولهذا العلماء اللي هم علماء الشيعة أنفسهم قالوا لما ترجموا للكليني قالوا إن الكليني كان يعتقد أن القرآن فيه تحريف كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتاب الكافي ولم يتعرض للقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه يبقى جاب, جاب روايات بيقول هو واثق في الروايات دي بتقول كلها القرآن محرف القرآن محرف القرآن محرف وما قالش عليها ما علقش وسابها وكمل يبقى هو رأيه إيه؟ رأيه كده ده كلام الشيعة مش كلام السنة كمان لما بيجوا يتكلموا عن هذا الرجل يقول لك هذا الرجل كان ممن يرى ذلك وهذا الكلام قاله الفيض الكشاني في تفسيره وهو أحد الشيعة كذلك أيضا أستاذ الكليني علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي كذلك محشو هذا التفسير محشو مملوء بروايات تنص على أن القرآن محرف وهذا القمي من كبرائهم ده أحد الأئمة الكبار خالص يعني أحد أكابر محدثي وفقهاء ومفسري الشيعة وهو من وهو من مشايخ الكليني تمام وقد صرح القمي في أول كتاب التفسير باعتقاده أن القرآن محرف صرح بهذا صرح بأنه مسته يد التحريف وأن الصحابة ومن معهم حذفوا منه آيات كثيرة وحطوا حاجات تانية أي أيوة عبث هذا وملأ كتابه من أخ... من أخبار تدل على التحريف القرآن ده القمي أحد أئمة الشيعة الكبار في كتاب التفسير تمام كذلك أيضا الخوئي أحد أكابر علماء الشيعة كان يؤيد القمي في هذا ويوثق رواياته كذلك أيضا تفسير العياشي لمحمد بن الحسن العياشي أحد كبار علمائهم كذلك أيضا ممتلئ بهذا ويذكر فيه ذلك صراحة وقد نقل هذا وغيره النوري الطبرسي السالف الذكر ونقل من كتب أخرى غير التفاسير دي نقل من كتاب الغيبة للنعماني وغيره يعني بل زعم النور الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج البلاغة التي وضعها الشريف الرضي ونسبها إلى علي بن أبي طالب وعلي بريء من هذا نهج البلاغة ليس لعلي علي لا لا كل ما ينسب فيه لعلي باطل لا يصح والكتاب نفسه كله منحول على علي وإنما هو من وضع الشريف الرضي مع أن الشيعة متفقون على أن كل ما في كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الشيعة متفقون على هذا على أن كل ما في كتاب نهج البلاغة إنما هو من كلام علي بن أبي طالب وهذا كذب ولا يصح وإنما هذا من كلام الشريف الرضي وقد نسبه لابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلام جميل إذا هذه كتب الشيعة القديمة والمعتمدة عندهم تفسير القمي الكافي الكليني كتاب سليم بن قيس كتاب الغيبة للنعماني تفسير العياشي كل هذه كتب الشيعة يرضون عنها ولا ينتقدونها أصلا ويأخذون بكل ما فيها ويعتقدون صحتها وكلها تقول إن القرآن الكريم محرف العجيب بقى إن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين بن, بن, بن بابوية القمي الذي يلقب برئيس المحدثين قال اعتقادنا في القرآن أنه ما بين الدفتين ما بين اللوحين يعني بتوع المصحف وهو ما بين وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب حلو قوي حلو خالص الصدوق أحد علماء الشيعة الكبار برضو بيقوله بيقول إحنا نعتقد أن القرآن الكريم هو اللي في المصحف اللي مع الناس وأي حد يقول إحنا قلنا غير كده يبقى كذاب طب خلاص إحنا موافقين إذا الصدوق يكذب القمي ويكذب الكليني ويكذب العياشي ويكذب سليم بن قيس يكذبهم جميعا لأن هذا موجود في كتبهم يقول اللي يقول على الشيعة ان هم بيزيدوا في القرآن شيئا أو يقولوا بتحريفه ده كذاب طب والله الكلام ده قولوا يا صدوق يا ابن بابويا ولا قولوا ل- لأصحابك قولوا للكليني وقولوا لسليم بن قيس وقولوا للعياشي وقولوا للقمي وقولوا للخوي قولوا للناس دي لا هذا كلام موجود في كتبهم ولم ينكره أحد ولا حتى أنت طيب امال نعمل إيه في هذه الكتب اللي جابت هذا الكلام المفهوم اللي اللي بعضهم بيقولوا يعني وهي كما قلنا يعني آه، حو- يعني آه، اعتذار أشد من من ذنب أقبح من ذنب يقولوا أن هذه الكتب جرى فيها الدس والتحريف مع أن هذه الكتب منسوبة أو كل ما فيها من روايات ذكر فيها تحريف القرآن ينسبون هذه الروايات للمعصومين من الأئمة يعني هو بيقول- بيجيب هذا كلام على لسان مين جعفر الصادق على مثلا لسان علي بن أبي طالب على الحسن بن علي حسين بن علي علي زين العابدين ال- ال- أحد أحد المعصومين عندهم يعني وهم يقولون إن هؤلاء المعصومين لا يصح الكذب عليهم ولا يمكن أن يدس عليهم لأنهم معصومين وربنا حفظ كلا- كلامهم من الدس والتحريف فكيف نتكلم مع هؤلاء يعني يقول لك ترى في كتابه كتب موجود فيها روايات كثيرة جدا كما سنطلع بعضها الآن في كتب الم- اللي هي كتب التي يقول- يقول عنها كتب صحاح موجود فيها روايات بالكوم عن تحريف القرآن هذه الروايات منسوبة لأئمة البيت الكبار المعصومين جعفر و- وغيره يروح طالع واحد منهم يقول لك ده ما حصلش ما عندناش حاجات من دي خالص في كتبنا طب ما ليه الحاجات اللي فوق دي يقول لك دي مدسوسة علينا طب كيف تدس وأنتم تزعمون أن كتبكم وما ينسب لأئمتكم المعصومين لا يمكن الدس فيه تولى الله حفظه بنفسه أكثر من القرآن يعني ولا يمكن الدس فيه ولا الكذب إزاي نقبل هذا التناقض ثم سلمنا أن هذا مدسوس عليكم لماذا لم تتبرؤوا منه أنا أعرف لو النهاردة واحد نشر على كلا- على لساني أنا وأنا رجل ضعيف من الناس لا قدر لي ولا أسوي شيئا نشر على لساني كلاما وقال فلان يقول كذا وكذا وكذا وقال كلاما لم أقل يسيء إلي ويطعن في ديني أول ما يجب علي أن أبادر وأقول أنا أكذب ما نسب إلي ولم أقل من ذلك شيئا وهذا يقطع الكلام خلاص انتهى الموضوع أو يتكلم رجل بالنيابة عني هو من ثقات أصحابي ويقول هذا الكلام لم يقله فلان قطعا وهو بريء من هذا نتبرأ من هذا تماما أما أن يترك هذا الكلام خمسة قرون وعشرة قرون واثناشر قرن ولا أحد يستنكره ولا أحد يعقب عليه ولا أحد يأتي ناحيته وتقول لي ما, ما قلناش الله إذا لو الموضوع يؤخذ بهذه الصورة وسلمت لك أن هذا يكون مدسوسا عليك فإن معنى ذلك أنني أفقد الثقة بجميع الكتب اللي عندكم لأن ما يضمنني كما قلت أن يكون بقية الكتاب والآخر مدسوس عليكم وأنا كل ما أمسك كل ما أمسك حتة أخدها تقول لي والله دي مد- مزورة عليا مدسوسة عليا بلاش دي طب دي برضه مدسوسة عليا طب ودي مد- مزورة عليا طب طب أمسكهم منين دوت كده مش هنوصل لحاجة خالص كل ما أزنقه في حتة يقول لي ده مدسوس طب بلاش ده حتى التاني التاني ده لا برضه مزور عليا والله طب ما تشيله احذفه اعمل نسخة من الكتاب مصححة منقحة محققة واخد بالك وقول والله هذه النسخة احنا لقينا فيه تزوير وضعه فلان وكذبه فلان والكلام ده كله وثم لماذا التزوير والدس لا يكون إلا في كتبكم أنتم يعني اشمعنى اشمعنى أنتم بدون الناس كلها يعني طب ما احنا عندنا كتب قد كده كتب من غير عدد ما نزعمش هذا فيها أبدا ما دام لا, لا أحد يستطيع أن يزعم أن في كتاب الأم للشافعي دسا وتزويرا ما يحصلش ليه؟ إن الشافعي رجل صدوق إمام ثقة ثبت حافظ إمام خد بالك لا يكذب ولما عمل الكتاب بتاعه دوت أو أملاه على أصحابه نقله عنه ثقات أصحابه وتدارسوه وتناقلوه وليس فيه ما يستنكر فيش فيه حاجة تخالف العقل ولا المنطق ولا الحس ولا الاجتهاد ولا حاجة خالص تالي هو بقى له 1200 سنة ولا أحد يزعم أن فيه كلمة على الشافعي مدسوسة كتب الإمام أبي حنيفة كتب الإمام مالك أحمد بن حنبل عندنا كتب على الشعر راسكم أيها الشيعة لا نزعم أبدا ولن تروا هذا منا قط في كتاب من كتبنا الكو- الك- الكبريات العمد يعني أن فيها دسا ورونا كده لنا حديث بت- بتستنكروه علينا أو ت- أو تلبسون به على أصحابكم من كتبنا وأنتم لا تفهمونه أصلا تق- تقصون منه وت- وت- و- و- وتزيفون يعني حتن حديث نسبتموه إلينا مهما كان في نظركم شنيعا وقلنا لكم هذا مدسوس علينا ما يحصلش وأتحداكم أن تأتوا بنص نسبه أحد من عم- من عملائكم أو علمائكم أو عملائكم ما تفرقش كتير يعني إلى شيء من كتبنا المعتمدة الأصول الكتب المعروفة يعني مش يجيب الكتاب نفسه يعني في كتب أصلا كلها مزورة من بابها ما عندناش دي يعني هم بقى طبعا بيجيبوا لنا كتب ينسبوها لبعض علمائنا احنا أصلا بيقول دي مش بتاعتنا أساسا من بابه كما ينسب لابن قتيبة الإمامة والسياسة ده كاذب على ابن قتيبة احنا بنقول من الأول كاذب على ابن قتيبة مش واخدينه على بعضه مش مش هناخد حته ونسيب حته يعني لن نقبل بعضنا وناخد ده ده هو كله على بعضه مدسوس على ابن قتيبة خدوه على بعبله يعني لكن مثلا هات لي نص في احمد بن حنبل في بخاري في مسلم في اي كتاب عندنا في تاريخ الطبري مع انه كتاب تواريخ مش كتاب مش كتاب حديث ولا حاجه تواريخه فيه كثير من الكذب يعني هات لي اي نص من دول وقول لي واقول لك لا ده مدسوس عليا ما بيحصلش فلماذا الدس والتحريف والتزوير في كتبكم انتم فقط يبقى انتم ما كانش عندكم بقى ثقات ما كانش عندكم حافظه للعلم اصلا ده العلم عندكم بقى كده متسبسه داح مداح اي حد يخش يزور اي حد يخش يغير وانتوا قاعدين زي الطراطير معلش لا مؤاخذه يعني طراطير بقى ما ينبغي ان يقال فيكم اشد من هذا من يتهم كتاب الله بانه مزور وان الله تعالى مع حر- مع مع, مع حفظه له حرف يبقى انتوا طراطير كتبكم كلها مزيفه ومدلسه ده يعني أق- اقل ما يجب يعني في المقابله فده كلام ما ما يمشيش ولو احنا سلمنا بقصة الدس والتحريف فهذا يستدعي بلا مسنوية اسقاط كل كتب الشيعة إلا إذا واحد منهم كده شاطر وعليه القيمة راح قايم وراح جايب لنا الكتاب اللي احنا بنقول اللي بنقول عليه مزور ده وراح جايب نسخة منه ثانية نسخة منه بقى ثابتة بالأسانيد وال وال وال وال وال والقراءات والحاجات دي كلها إن ده لا ده الصحيح أهو والمضروب بتاعه هو واللي كذبوا فلان والقصة والحكاية وجبنا ده كلام موثق ده مش موجود خالص عندهم لأن هذا كله مما مما صنعته أيديهم كذب واحد أصلا كذب الكتاب من بابه ألف روايات مكذوبة فراح واحد كذب له في حتة زيادة شال منها حتة ما تفرقش حاجة ما هي كله كذب في كذب يعني مش تفرق كتير معاهم يبقى ال... هذا الكلام موجود في كتبهم وهم يدانون به ليه؟ لأنه عندهم في كتبهم المعتمدة التي عليها إجماعهم والتي يأخذون بها في كل نواحي اعتقادهم ومعاملتهم وعقائدهم ولم ينكروا عليها شيئا لم يعترضوا على شيء ولم يقولوا هذا كذب ولا هذا مزار ولا حاجة خالص ساكتين يبقى قابلين يعني خلاص ولو حبوا يقولوا ده مدو- مزور ومدسوس نقول لهم طب ماشي وأين الصحيح النسخة دي مضروبة فين بقى النسخة الصحيحة مفيش فإذا لم يأتوا بالنسخة الصحيحة مقابل المضروبة المزورة فلتسقط كل كتبهم ما عندهمش كتاب موثوق خالص ثم هم عجزوا عن حفظ كتبهم إذا في النهاية خلاصة إن هم عجزوا إن هم يحفظوا كتبهم من الدس والتحريف ونتحداهم إن هم يجيبوا لنا كتاب من كتب علماء السنة في 14 قرن أي كتاب ويزعمون هم أن فيه تزويرا لا نعرفه نحن إن كان أصلا ده موجود يعني ونحن لا نجد لا نعرف شيئا كهذا ده لو حاجة زي كده م- موجودة يبقى احنا عارفينها قبليهم قبل ما هم يتولدوا خالص يعني لكن ده ما بيحصلش ما مش موجود أصلا ده مش منطقي ده كلام مش منطقي لأن هذا يسقط الإيه الثقة بكل شيء فاكرين لما طه حسين دكتور طه حسين لما تكلم في موضوع الشعر الجاهلي هو قال إن الشعر الجاهلي ما هو إلا شعر منحول ده الجماعة في صدر الإسلام والعصر الأموي هم اللي فابركوه هم اللي جابوه من دماغهم يعني ده معناه إيه دوت الكلام الكبير دوت طب يعني قول قول مثلا في بيت منحول هذه القصيدة كلها لامرئ القيس إلا بيتين ضربهم خلف الأحمر ولا ابن السكيت ولا ولا ولا ولا فلان ولا علان يعني ممكن تبقى مع- مع- مقبولة مع- طبعا ده غلط أو الأصمعي ما ده يضع كلام فارغ ما كان هؤلاء كذابين يعني لكن يعني قول كده قول ها، يعني حطوا كده ايه في النص يعني لكن ده بقول لك الشعر الجاهلي كله من صنع الرواه يا سلام يعني اذا ما كانش في حاجه اسمها امرؤ القيس اصلا ده معناه ان مفيش امرؤ القيس مفيش النابغه مفيش مفيش عنتره مفيش طرفه مفيش آه، الحارث بن حليزه مفيش حد خالص مفيش عمرو بن قميئه مفيش مفيش حد خالص في الدنيا بقى هم دول كانوا إيه يعني دول كانوا أساطير مثلا دول كانوا من أساطير وهذا الشعر كله هذا المعلقات وما فوقها وما دونها هذا كله اختلاق الرواة صنعه رواة الشعر في العصر العب العصر الأموي وصدر الإسلام ونسبوه للجاهليين طبعا هذا الكلام له ما وراءه الدنيا قامت ليه على طه حسين لما قال هذا الكلام هل قامت الدنيا على طه حسين ان احنا خايفين على امرؤ القيس مثلا ما ب 60 ده يا امرؤ القيس هنعمل له ايه يعني هو كان مثلا يعني كان كان يلزمنا في حاجه امرؤ القيس دوت ولا يلزمنا في حاجه ان النابغه مثلا يحصل له حاجه ما يحصل له اللي يحصل له النابغه عنتره مثلا هيزعل ما يزعل عنتره يعني هم الدنيا قامت يعني على على على طه حسين ساعتها لان هذا الكلام لو ثبت ان الشعر الجاهلي اللي هو نقاط الرواه مش غير مكتوب ما فيش عندنا كتاب كده ورثه العرب عن امرؤ القيس كتب فيه اشعاره وطبعها في مطبعه قريش مثلا وحققه مثلا له النابغه والكلام ده ما فيش كلام من ده خالص لا يتناقله الرواه جيلا عن جيل ما فيش لا كتب ولا ورق ولا كلام خالص فاذا ثبت ان هذا الروايات هذا الكلام المنقول بالروايه طلع كله متفبرك اذا ما يضمننا ان الاحاديث والقران الاخرى مفبركه ما كله كان في وقت واحد إذا أنا كنت هأطعن في رواة الشعر الشعر شوف الشعر مش الحديث رواة الأدب اللي كان نصهم أصلا مجان مش فارق معاهم حاجة يعني لكن ده مبدأ مبدأ عام إذا هطعن في الجماعة دولي اللي كان نصهم بيشرب خمرة وبيعملوا وبيسووا بس ما يكذبوش في دي أبدا إيش المصلحة في هذا ما المصلحة أن يكذب الأصمعي الأصمعي أو يكذب الخلف الأحمر أو يكذب ابن السكيت أو فلان أو علان في واخترعنا واحد اسمه عنترة يعني او جبنا حد اسمه نور القيس من دماغه يعني ايه المصلحه في كده يعني هو ايه الضرر اللي يقع لو كان في حد كده في الحقيقه يعني ايه مفيش فيش مفيش دعوه يعني مفيش مفيش غرض ده كلام فارغ ثم اذا احنا طعنا في هؤلاء الرواه طعنا في العمليه دي كلها فبمثلها نقل القران وبمثلها نقلت السنه فهذا طعن في كل القديم طعن في كل ما قبل صدر العصر الاموي ولهذا قامت الدنيا على طه حسين لأن الكلام ده يلزم منه مصائب كثيرة جدا وكان ده كان حريص الجماعة المستشرقون هم ينشروه بين الناس حتى يفقدوا الثقة في في الع... وبالفعل طه حسين قال حاجة زي كده بعد كده طه حسين بعد كده في كلامه قال مؤدى هذا قال كده كلام في نص الكلام يعني كده قال إن القرآن إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل وأنه بين الكعبة ولكن لسنا ملزمين بتصديق ذلك يعني إيه مش نصدق ذلك يعني كانوا عايز يقول الكلام ده كلام قرآن يعني احنا نبحث ونراجع ونشوف قد يكون ده من فعل الرواة ولا حاجة ولا آخر ولهذا كفره كفر طه حسين مجلس الأزهر مرتين بالإجماع حكموا بكفر الدكتور طه حسين اللي هو عميد الأدب العربي اللي بقى عاملها معه في بالهم 200 سنة دوت حكموا بكفره لأنه جاب كلام الكفار اللي مش عرفوا يقولوه وقالوا هو هنا في جامعة في جامعة فؤاد الأول في مصر وقامت عليه دنيا يومئذ خلاص والله أعلم بقى إذا كان تاب ولا لا ده أمره إلى الله يعني بعد ذلك اللي خصنا اللي احنا قلناه فإذا المسألة إن هو يقول لك إن هذا الكلام ملبس ومزور وده ما, ما, ما تسوس في كتبنا دي مصيبة دي فضيحة ده معناه يا شطار أن كتبكم كلها لا يوثق بها وأنها لم تحفظ من قبلكم ولا من قبل غيركم ويسقط الثقة بكل ما فيها ترضون هذا؟ لا ما يرضهوش إذا كلامكم هذا يلزمكم إما أن تتبرأوا من هؤلاء العلماء الزنادقة الذين قالوا هذا الكلام أو تتبرأوا من القرآن وتقروا فيه الخبث وهما أمران أحلاهما مر لأنهم إذا طعنوا في علمائهم فقد أسقطوا بأيديهم هذا المذهب الباطل وده ده المطلوب إثباته بنحكي فيه من الصبح وإلا فالحل الآخر الوحيد القول بتحريف القرآن وهذا يدخلهم النار حد يبقى وقفت كده المسألة خالص ما عادش ينفع الكلام طبعا بعض الباحث بعض الشيعة أنفسهم يعني النور الطبرسي نفسه لما شاف كلام الصدوق اللي بيقول إن هذا الكلام من قال علينا أن في كتبنا أننا نقول بتحريف القرآن فهو كذاب النور الطبرسي نفسه الشيعي اللي هو الإمام المجتهد الكبير اللي مش عارف إيه في العصر الإيه قال إن هذا الكلام من الصدوق كان على سبيل التقية ما احنا قلنا لو تفتكروا في أول حلقات الشيعة إن الشيعة عندهم مصيبة كبيرة جدا مسألة التقية يقولون إن تسعة أعشار ديننا التقية تسعة من عشرة من التشيع تقية تقية يعني نفاق نفاق أنا أقول لك كلام وأنا في قلبي حاجة تانية خالص أنا أعتقد القرآن محرف أقول لك اللي يقول كده يخش النار ويبقى زنديق وأنا أصلا بقول كده وكاتبه في كتب التانية ولما أقعد معاك أقول لك لا سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا ومن بعدك زنديق وابن زنديق وده اللي بيحصل بالظبط لما يقعدوا الشيعة مع مع مع مع, مع, مع مغفلي السنة في بعض الأماكن يقول لهم نحن نترضى على الصحابة ويروحوا بادئين الخطب بتاعتهم زي ما كان المجرم بتاع نصر اللات دوت حسن نصر اللات يقول والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وما يقدرش يقول أجمعين أبدا لو قالها يبقى كده خرج من التشيع ما يبقاش شيعي ومحمد بيك في السنة خد لا لكن ما يقولهاش خالص يقول وعلى آله وصحبه بس صحبه دول هم كام اللي هم السبعة اللي هم المقداد وعمار وسلمان بس وباقي الصحابة عندهم كفار تمام ما يقدرش ما يقدرش يعني يخرج ولا ولا يصرح بهذا ف والتانيين طبعا يقول لك احنا احنا سامعينه بيقول والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه يبقى ازاي بيشتم الصحابه ده بيصلي على الصحابه يا اخي يقول ما هو البعيد لو ما كانش شافك انت البعيد مغفل ما كانش يلبسك العمه دي انك انت لا تعرف دينه ولا دينك انت لا عارف مذهبك ولا عارف مذهبه وبالتالي مثلك ارض خصبه ان هو يمتطيك ويركب على ظهرك ويخش السنة من خلالك ما هو بيخشوا كده يجيبوا واحد من المشايخ الطيبين اللي مش عارف تشيعه أصلا بيسمع عنه سمع خير يعني يقول والله ناس طيبين وناس والله يعني بيحترموا العلماء وناس ما شاء الله والحكاية والرواية والكلام اللي هم بيضحكوا بقى على الناس دوت واخد بالك ويروحوا قايل له احنا بقى النهارده في مؤتمر عندكم في مصر ولا في اي حته ثانيه ويدخلوا من خلاله الى الى اهل السنه وده وسيله ده ده, ده جواز دخول لاهل السنه هذا هذا الشيخ الطيب اللي مش عارف مذهبه ده ولا عارف مذهب غيره وراجل على نيته خالص يعني فيغرر بالناس على إثر هذا الرجل وأعجب منه يروح يبرر لهم بعض الناس يطلعوا لك الشيعة كان المفتي عندنا كان يقول في بعض حلقاتي في قناة العربية يقول الشيعة لا تقوم بتحريف القرآن امال ده يا مولانا الكلام ده كلام مين ده كلام السنة مثلا متخفي امال وما جاء من هذا في روايات فهو من قبيل الخلاف في إثبات بعض القراءات طبعا هذا كلام والله الشيعة أنفسهم يتكسفوا يقولوه ما عندهمش الجرأة يقولوا هذا الكلام ده مش حاصل ولو قالوا يبقى مش عارفين مش عارفين حاجة عن دينهم أصلا ولا عن كتبهم فبيألف لهم فضيلة الشيخ بيألف لهم هو من عنده كده عذر يعني مجانا هو حد طلب منك كده يا مولانا ما تسيب الناس تقول عشان الناس تعرف خلي الناس تعرف اللي هم فيه واللي, واللي ليهم واللي عليهم تعتذر عنهم لماذا تألف لهم عذر مش في دماغهم ولا قالوه ولا يسمح به حالهم ولا هو موجود أصلا في كتبهم ولا يقول به أحد منهم مش محتاجين احنا التلبيس هذا خالص والطبطبة للآخر الحد يعني فالنور الطبرسي لما شاف كلام الصدوق اللي بيقول اللي بيقول ان احنا كان احنا حرفنا القرآن فهو كذاب قال على فكره الراجل ده اوعى تصدقوه ده راجل طيب اي نعم بس الراجل ده بيعمل حاجه اسمها التقيه انما قال هذا تقيه بيضحك على عوام السنه يعني وعلى الطيبين من مشايخ السنه والا ففي كتبه هو نفسه كلام في هذا وبالضبط راح ناقل من بعض كتب من بعض كتب الصدوق نقل عنه القول بتحريف القرآن الله يعني انت بتقول نفسك هذا الكلام في كتاب وفي كتاب اخر تقول والله ما حصل ولو قال كده حد يبقى كذاب طب نصدق مين فيكم نصدقك انت ولا انت ما هو انت انت اصلا اصدقك انت بتقول اه تقول لا حاجه حاجه حاجه تجنن حاجه تجنن لكن دين مبني على الكذب دين مبني على الكذب كان الشافعي يقول اروي عن كل من شئت من أهل البدع الإمام الشافعي نصر السنة كان يقول كده ولا كان وهابي هو آخر أصل النهاردة بقت فرية بقت فيلم جديد بقى كل ما حد رد على شغله ده وهابي وهابي وهابي والسنة كلهم بيحبوا الشيعة إلا الوهابيين طب خلاص الشافعي ده كان وهابي يمكن كان وهابي ولا حاجة ده راجل عراقي يعني ملوش علاقة بالقصة دي كان قاعد في العراق وكان قبل ابن عبد الوهاب ب 1200 سنة ولا 1000 سنة ممكن يكون وهابي ولا حاجة بي بي يعني إيه بي بي بيسموها بأثر رجعي يعني فالشافعي قال اروي عن كل الناس عن كل أهل البدع إلا الروافض فإنهم يستحلون الكذب لمذهبهم الروافض الكذب عندهم حلال يكذب عليك ده حلال جدا ده مش بس كده ده هو يقتلك ده يعني ياخذ على هذا حسنة لو لو جت فرصة لرافض ان هو يقتل سني سيقتله ويؤجر على هذا ويأخذ ماله ويفعل وده حصل فعلا في العراق وسالوا سنة العراق والنهاردة هو العراق الآن تنتفض لمحاولة تصحيح الوضع بعدما أكلها الروافض وذبحوا السنة على الهوية اللي اسمه عمر يقتل واللي اسمه أبو بكر يتقتل بس كده لهذه الدرجة لهذه الدرجة يبقى جاره امبارح كان امبارح جاره والنهارده يقول له معاك 24 ساعة وإلا قتلناك اطلع بس يبليس وامشي يلا تهجير وقتل وذبح للمصلين والمساجد والأئمة وحاجات سألوا عنها أهل العراق فقد ذاقوا ورأوا وعرفوا من إخوانهم وجيرانهم وشركاء الوطن الروافض عليهم من الله ما يستحقون فالراجل بيقول ان كلام الصدوق دوت كعباره عن تقيه وان هو في الواقع بيقول برضه زي ما بيقول الجماعه الايه اللي, اللي ذكرناهم اللي هو الكبار الكبار يعني الكليني والقمي والعياشي وسليم بن قيس وكل هؤلاء تمام بل هناك من صنف كتبا مستقله من الشيعه في اثبات التحريف متقدما متقدمين ومتأخرين فعلوا ذلك يعني مثلا أحمد بن محمد البرقي صنف كتاب اسمه كتاب التحريف كتاب التحريف ذكر فيه تحريف القرآن الكريم مفصلا ولا يؤكد على هذه القضية ويشرحها يعني كذلك أيضا محمد بن خالد كتب من كتبه التغيير والتنزيل والتغيير بيتكلم فيه عن تحريف القرآن وده أحد علمائهم الثقات يعني ومنهم شيخهم الثقة الذي لم يعثر له على زلة زي ما بيقول معصوم وراخر ما بالمرة بقى ما كلهم معصيم إيه اسمه علي بن الحسن بن فضال ومن كتبه التنزيل القرآن الكريم والتحريف التنزيل والتحريف قرآن وتحريفه يعني وكذا محمد بن أحمد بن سيار في كتابه القراءات نقل فيه كثيرا من أخبار التحريف يعني كما يزعمون وجماعات كثيرة كثير منهم ألف في هذا الباب كتبا مستقلة ومن أكبر كتبهم ما طبع في هذا العصر كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وكان هدف التقي الطبرسي كما يسمونه بيقول هذا كتاب شوف بيقول في أول الكتاب بيقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان الصحابة يعني وسميته فصل فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وأودعت فيه بدائع الحكمة ما تقر به كل عين إلى آخر كلامه الفارغ وطبع هذا الكتاب كما قلنا في إيران منذ ما يقرب من 120 سنة وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي ومؤلفه النور الطبرسي هذا يحظى بتعظيم كل الشيعة لا أحد ينكر عليه شيئا وهو صاحب كتاب مستدرك الوسائل ويعتبرونهم من ضمن كتبهم الكبرى يضمونه الكتب القديمة عندهم يعني ولا أحد ينكر عليه فده إن دل على شيء فإنما يدل على ثبوت هذه العقيدة عند هؤلاء القوم فالأمر إذا يعني واضح وضوح الشمس في رائعة النهار وسنتم كلامنا في ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء